بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهلا بيكم مكملين مع قصة سيدنا موسى امبارح كان موسى والخضر الجزء الأولاني ووقفنا لغاية ما قابلوا بعض وهيبدأ سيدنا موسى يتعلم من الخضر ثلاث قصص إيه العلم اللي هيتعلمه منه؟ ثلاث رحلات ايه القصة وايه الموضوع عشان احكي لكم ايه القصة وايه الموضوع وادخل معاكم في القصة انا محتاج الاول ابدأ بالبداية دي حياة البشر صعبة يا جماعة حياة الناس فيها مشاكل كتير واحدة تتطلق وهي ست ممتازة والتانية مستقرة في حياتها واحدة ما بتخلفش وهي مشتاقة إلى الأولاد والتانية بعد ما خلفت واحد واتنين سابتهم وتنازلت عنهم واحد رجل صالح خير يجيله مرض سرطان ويعاني من ألام شديدة وآخر فاجر مستمتع بالحياة ليه يا رب وفين الحكمة فلاح بسيط عنده تسع عيال وما عندوش إلا بقرة واحدة تموت وجاره عنده تسعة وتسعين بقرة لكن ما عندوش عيال ليه يا رب وايه الحكمة وايه ال... واحد يفقد ابنه الوحيد اللي ملوش ع- اللي ملوش غيره ويبكي عمره كله والتاني عنده اولاد كتير وسايبهم وسارح في الدنيا ومش حاسس بيهم ما الحكمة وايه السر و- و- و- وليه اعرف ام كان عندها ثلاث بنات والله قصة حقيقية فقدت الاولى نتيجة مرض اصابها بعد ما فقدت بنتها الأولى بأسبوع بنتها الثانية ماتت شيء رهيب شيء قاسي جدا جدا جدا وكلنا بنقول ليه وأحيانا بنعترض استغفر الله العظيم ليه يا رب إيه اللي حصل إيه السبب زلازل وبراكين و- واعصارات اعصار كاليفورنيا وزلزال تسونامي و- واعصار تسونامي ونقعد نسال ونقول اباء في الاعصار ولادهم ماتوا الاباء عاشوا ونلاقي ناس تانيين الاباء ماتوا والاطفال عاشوا ليه يا رب ويتكرر السؤال قصه النهارده وحلقة النهاردة والعلم اللي هيسمعه الخضر من موسى النهاردة بيدور حوالين ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان ركن من أر... إيه أركان الإيمان نقولهم بسرعة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بعقيدة المسلمين عقيدة الإيمان أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولا يتم إيمانك إلا برضاك عن قدر الله القيمة اللي بنتكلم عليها النهاردة واللي بنعيش معاها النهاردة الإيمان بقدر الله والحلقة كلها بتدور حوالين هذا الركن أن تؤمن بالقدر وترضى وترضى خلي بالك الرضا الرضا الرضا عن قدر الله ده حاجة كبيرة قوي هي الحلقة دي لها علاقة بالموضوع ده هي في قلب الموضوع ده خلي بالك لا يمكن ترضى عن قدر الله إلا لو فهمت ثلاثة من أسماء الله الحسنى وشعرت بيهم ووثقت فيهم واطمأنيت إليهم وعشت بيهم إيه الثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى العليم هترضى ازاي من غير ما تعرف اسم الله العليم الحكيم كل شيء بحكمة في كونه الرحيم لا يريد أبدا إلا الخير بعباده على قد إيمانك بالثلاث أسماء دول من أسماء الله الحسنى على قد ما ترضى عن قدر الله العليم الحكيم الرحيم يا كل ما ترضى بيهم كل ما تحس بيهم كل ما ترضى عن قدر الله أكتر ابن القيم له كلمة جميلة قوي بيقول لك الرضا والله يا جماعة كلمة من ذهب اكتبوها الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا جنة الدنيا الرضا الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا يا جماعة العليم العليم إزاي يعلم ما كان عايز ترضى عن عن قدر الله اعرف اسم الله العليم لان لان انت مش عارف وهو العليم العليم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون حد فهمها دي يعلم ما كان وما سيكون واللي ما حصلش لو كان حصل كان يحصل ايه يعني لو الحرب العالمية الثانية ما كانتش حصلت كان يحصل ايه في العالم مين يعرف دي يع- هو العليم العليم الحكيم والله الذي لا إله إلا هو ما بتتحرك رملة حبة رمل من مكان لمكان إلا الحكمة من الله ما بتسقطش ورقة ويعلم عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو العليم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين كله بحكمة يعلم ما كان و- العليم الحكيم عايز ترضى لازم تثق في العليم وتبقى عايش معاه لازم تثق في الحكيم التالتة لازم تعرف انه رحيم يا اخوانا دي دي جزء من العقيدة الإله لا يريد الشر بعباده الإله لا يريد إلا الخير الرحيم إزاي شفت أنا الحاجات اللي أنا حكيتها لك كلها متناقضات لكن والله وراها علم ووراها حكمة ووراها رحمة عايز تقول لي الفلاح اللي مات له البقرة بتاعته عايز تقول لي الأم اللي فقدت بنتين الرحمة والله العظيم الرحمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ابنه على فكره يا جماعه اللي انا بقوله ده مقدمه للحلقه مهمه قوي النبي يوم وفاه ابنه يرفع ايديه للسماء يبكي مش عيب انك تبكي ويقول العين تدمع والقلب يحزن واحنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون لكن يوم قايل ايه كمان ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا راضي يا رب راضي عن قضائك على فكره ابنه مات والنبي عنده 61 سنه يعني قبل وفاه النبي بسنتين ابراهيم وده كان اخر النبي مات له سبع اولاد ده اخر واحد فيهم يعني مهما قلت لي مصيبه مرت على بني ادم سبع اولاد كتير قوي ومش مره واحده على مدار عمره ولاد وبنات كبار وصغيرين اخرهم ابراهيم اللي كان فرحان به النبي صلى الله عليه وسلم قوي لكن شوف لما دخل بيته دعا بي- بيدعي ربنا بيقول له ايه بيقول له كلام حلو قوي قوي بيقول له ايه لبيك وسعديك انا بين ايديك انا ما اعرفش اللي حصل ليه لكن انا راضي انت العليم لبيك وسعديك انا بين ايديك يا رب والخير كله بيديك الاله رحيم لا يصدر عنه الشر ابدا لا يمكن اكيد حكمه والحكمه وراها خير لعباده لبيك وسعديك يا سلام يا رسول الله تعلموا من الدعاء ده يا جماعه لما تجيلكم مصيبه عشان تتعلموا الرضا هو في مصيبه اعظم من مصيبه فقد الولد لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك لا يصدر عن الإله الشر إله يصدر عنه الشر لا يمكن الله سبحانه وتعالى لا خير بس أنت مش عليم والحكمة أنت لا تعلمها أديك مثل أديك مثل بشري النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر يقف ويقول من لقي منكم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع مع جيش قريش من لقي منكم العباس بن عبد المطلب في المعركة فلا يقتله من لقي منكم العباس عم النبي عم النبي فلا يقتله هو ايه الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الا الخير يريد حقن الدماء العباس مسلم والنبي عنده معلومة لا يعرفها باقي الصحابة لو قال ان العباس مسلم هيفسد على العباس ويمكن قريش تقتله فالعباس مسلم وطالع مع قريش عشان يصبطهم يقول لهم ما تدخلوش المعركة فالنبي عنده معلومة وهناك حكمة من وجود العباس مع الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم هدف الخير ان تثبطهم لا نريد الحرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لقي منكم العباس فلا يقتل فواحد من الصحابة قال أنقتل أبائنا وإخواننا في- في المعركة ونترك العباس لأنه عم النبي آه، غلط والله لو لقيته لأقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم اتأثر وقال يا عمر أيقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم القصة عايز أوصل منها لإيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر عنده معلومة وهناك حكمة ويريد الخير فهمتوا عايز أوصل لإيه يريد الرحمة بهؤلاء فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى إزاي ولذلك الصحابي لما عرف الحقيقة ظل يستغفر ويقول والله لا أدري كيف أستغفر عنها كيف أسأت الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت أنا حكيت لك القصة دي ليه ده في حياة البشر فما بالك بقى ها ترضى عن قدر الله تدي نفسك كم من عشرة في الرضا عن قدر الله يعني قد ايه ثقتك في الثلاث اسماء العليم الحكيم الرحيم تيجي نروح لسيدنا موسى ايه بقى القصة سيدنا موسى هينطلق مع الخضر هينطلق سيدنا موسى ع- بيعاني من مشاكل كتيرة مع بني إسرائيل وتعب تعب كتير كتير كتير هيطلع مع الخضر في ثلاث رحلات يتعلم ايه ايه العلم اللي هيديه له الق- الخضر اتعلم قدر الله في كونه اتعلم ركن من اركان الايمان الرضا عن قضاء الله اتعلم انك تشوف قدر الله ازاي كله خير يا موسى مهما شفت من تعب كان الخضر هيعلم موسى ايه ركن الرضا عن قدر الله ركن الايمان بقدر الله من خلال ثلاث رحلات الظاهر فيهم ان هم ليه الظاهر فيهم ان هم شر وهم قمه الخير كأن الخضر إيه؟ من هو الخضر؟ الخضر في القصة بيجسد قدر الله الخضر في القصة بيجسد الغيب لما تشوفه قدام عينيك بيتحرك كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد عشان يعلمنا أن قدر كل خير جاب لنا حد يجسد القدرة ال- يجسد ال- ال- الغيب في صورة بني آدم يمشي مع سيدنا موسى شفت الخضر هيعمل ايه ويقول له يا موسى انتوا بتشوفوا في حياتكم نص القصة على انها شر تيجي كملها معاك للاخر تيجي اوريها لك للاخر عشان تعرف ان هي خير هينطلق موسى عليه السلام مع الخضر في ثلاث رحلات لتعلم قدر الله لتعلم الغيب ثلاث رحلات واحدة رحلة بحرية واحدة رحلة برية والتالتة رحلة ريفية الرحلة الأولى مع المساكين والغلابة والرحلة التانية مع الشباب والرحلة التالتة مع المجتمع بين الأغنياء والأيتام رحلات في قلب المجتمع مش منعزل سيدنا موسى والخضر عن المجتمع زي ما بعض الدعاء يبقوا عايشين مثلا في برج عالي عاجي لازم تدخل جوه الناس وتعالج مشاكل الناس وتبقى حاسس بالناس ثلاث رحلات في قلب احتياجات الناس والثلاثة ليهم علاقة بالإيمان بالقدر في واقع حياتنا واحدة بتتكلم على مشكلة الأرزاق هيضيع رزقي والتانية بتتكلم على أشد مصيبة في الكون فقد الأولاد والتالتة بتتكلم على تأخر الأرزاق فلانة تأخر جوازها وفلان كان نفسه في رزق وتأخر وفلان كان نفسه يبيع العقار الفلاني عشان يأكل ولاده وتأخر تأخر الأرزاق ثلاث قصص في قلب حياتنا عشان يقولك مش دي أصعب ثلاث حاجات في الإيمان بالقدر فقد الأحباب تأخر الأرزاق فقد الأرزاق تع- مش هي دي أكتر حاجات بتوجعكم في الدنيا طب تعالوا نواجهها لكم لآخرها إنها خير مش أنتوا بتشوفوها لغاية نصها الأولاني لما حصلت المصيبة وتقولوا ليه يا رب طب تيجوا الخضر يجسد قدر ربنا يجسد الغيب ويمشي معاك يا موسى لآخرها عشان نوريكم إن كان آخرها خير الله فهمت قصة الخضر عرفت الخضر بيعمل ايه هيوري موسى اخرها هيوري له ازاي القدر بيحصل احداث متناقضه تقول ليه حصل كده وهي خير هيحكي له بقى تعالى اوريك لاخرها يا سيدنا موسى يا مسلمين عشان كده في سوره الكهف يا سلام شفت القران شفتوا حلاوه القران عايز يوصلك لفين عايز يخليك تؤمن بالغيب من خلال قصه وحدوته آه، على فكره يا جماعه اقول لكم حاجه لطيفه قصه موسى والخضر دي بتفكرني بقصه لطيفه قوي اسمها لعله خير ايه لعله خير ده بيقول لك كان في ملك ملك, ملك الملك دون ملك قوي وكان عنده آه، وزير الوزير دون عجيب جدا ايه الوزير دون الوزير كل ما تحصل مصيبه في المملكه يبص للملك ويقول له لعله خير آه، كل ما تحصل كارثه يبص للملك ويقول له لعله خير فالملك يعني تعب جدا من الوزير ف يعني ما عادش عايز يسمع الكلمه دي ففي مره الملك طالع يصطاد فبيمسك السهم بقى وعايز يفكه فنصل السهم قام جارح قطع صباعه فالوزير بص له وقال له لعله خير فقال له بقى انت زهقتني خدوه على السجن لا كل حاجه هيقول يلا على السجن فالوزير وهو رايح على السجن قام بص الملك وقال له لعله خير يلا على السجن راح الوزير السجن الملك مره تاني خارج يصطاد اتاري هي قصه رمزيه يعني مجموعه من الوثنيين اللي بيقدموا قرابين للالهه قاموا شايفينه في الغابه قاموا ماسكين الملك ورابطينه وعايزين يذبحوه ويقدموه قربان للالهه لسه هيذبحوه لقوا في صباعه قطع فقال لك لا ده قربان معطوب يعني غير كامل ما يصحش نقدم للآلهة قربان معطوب فقالوا له ايه يلا فكوه قالوا له لا انت ما تنفعش قام مروح فبص في صباعه قال لولا ان كان صباعي اتقطع ما كنتش حنجه اه فافتكر الوزير فعلا لعله خير فقام مطلع الوزير من السجن وقال له طب انا صباعي اتقطع طلع لعله خير طب وانت داخل السجن قلت لعله خير ليه قال له يا مالك ايها الملك انا لو كنت معاك وما كنتش في السجن وكانوا سابوك انت كانوا خدوني انا وذبحوني فلعله خير ان انا كنت في السجن قصه لعله خير انك بتشوف الحدث وتقول يا ليه يا رب كده وهو منتهى الخير اوعى تتهم ربنا في قدره كأن القصة بتقول لك إذا رضيت إنك تعيش تحت أرض رب على أرض ربنا وتحت سمائه فارض بقضائه تعالوا نعيش مع الثلاث قصص ايه القصة الأولى القصة الأولى انطلق بقى سيدنا موسى والخضر ركبوا السفينة بص الآيات بقى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها عمل ايه الخضر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة بيقول لك فوقف على شاطئ البحر فأشار الخضر إلى سفينة فعرفوه واضح إن هو كان معروف في البلد اللي هو فيها فعرفوه أنه الخضر دول مين؟ دول بحارة بسطاء مساكين بينقلوا الناس من شط لشط بالأجرة شغلتهم بحار عندهم مركب واضح انها مش بتاعتهم مساكين القرآن بيقول لك مساكين يعملون في البحر ديا بيأكلوا منها القرية كلها سفينة واحدة وكان وراءهم ملك الملك ده كل ما فيه سفينة تعدي يغتصبها وياخدها سفينة سليمة الخضر يركب مع سيدنا موسى فرفضوا ان هم ياخدوا منه اجره قالوا له لا انت انت الخضر راجل صالح مش هناخد منك فلوس يا ش- يعني كرماء جدا وعندهم شهامه وناس اصيله رغم ان هم فقراء ركبوا اول ما الخضر ركب بص كده يمين وشمال حد شايفه وقام من غير ما حد من البحاره يشوفه قام نازل في قاع السفينه وقام كاسر لوح في قاع السفينة عمل خرق في السفينة هيبدأ يدخل مية وإذا بسيدنا موسى بقى الناس عندهم شهامة وركبونا ببلاش القصة الأولانية فانطلق حتى إذا ركب في السفينة اخرقها سيدنا موسى غضب قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا إيه اللي أنت عملته دون وغضب سيدنا موسى بطبيعته قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هو أنا مش كنت فاكرين امبارح مش كنا اتفقنا مع بعض إن أنت ما تسألنيش عن شيء قال ألم أقل لك إن ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى طب نسد الخرق لا يلا ننزل يلا, يلا ننزل من السفينه طب هتسيبها معيوبه ايوه هسيبها معيوبه الخضر ما بيتكلمش كتير وشخصيته قويه وما بيديش تبريرات لسيدنا موسى ونزلوا من السفينه وسيدنا موسى غضبان ها ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا أنت تعبتني قوي باللي حصل ده بس أنا هسكت عشان اتفقنا على كده ها هيكملوا تخيل بقى نزلوا من السفينة ومكملين على شاطئ البحر والخضر آه، لا يتكلم طبيعة خ- غامض وكأن القدر عادة بيكون ساكت بتشوف أحداث وانت مش فاهمها هو يمثل القدر فضلوا ماشيين على شاطئ البحر وصلوا المجموعة من الشباب الصغير لسه لم يبلغوا الحلم أطفال بس داخلين فتيان فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فضلوا ماشيين لقوا مجموعة من الشباب أطف... الفتيان آسف فالخضر بص فيهم كده وقعد يدور كأنه بيدور على واحد فيهم وسيدنا موسى مش عارف بيعمل ايه ده لغاية ما وصل لواحد فيهم دخل عليه الخضر عمل حاجة رهيبة قتله سيدنا موسى ايه اللي انت بتعمله ده قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ده منكر شديد والخضر برضه ما اداش تعليل ولا إجابة زي أحيانا القدر ليه الولد ده مات ليه ابني مات في حادثة عربية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى رد عليه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني أنا مش قادر قد بلغت من لدني عذرا ليك العذر بس أنا مش قادر باللي بشوفه فانطلقا الرحلة الثالثة والأخيرة حتى إذا أتيا أهل قرية واضح إن البلد دي ناس بخلاء هم أغنياء فاستطعما أهلها موسى والخضر وصلوا إن هم جعانين قوي الرحلات الاتنين كانوا طولوا عليهم فاستطعما أهلها ممكن تضيفونا فأبوا أن يضيفوهما بخلاء لكن الخضر في وسط ما هم جعانين والناس رفضوا يضيفوهم فضل ماشي في القرية بيدور على حاجة في الجدران وفي البيوت اللي مبنية في القرية وموسى مش فاهم بيدور على ايه لغاية ما لقى حتى اذا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض جدار جدار بيت خلاص هيقع فأقامه وقف الخضر وقعد يبني فيه ويصلح فيه سيدنا موسى ما قدرش بقى بقى الناس الشهمة الكرمة اللي ضيفونا في المركب من غير فلوس خلقت لهم المركب واللي مش عايزين يضيفونا تبني لهم جدار ايه التناقض ده وكذلك القدر احيانا في حياتنا نقول ايه التناقض ده بقى اللي ما يستحقش اداله واللي يستحق ما خدش شفتوا قصة موسى والخضر عاملة ازاي فسيدنا موسى ما قدرش بقى المرة الثالثة قال شوف وشوف التعليم في قصة موسى والخضر مش تعليم نمطي يعني أول قصة كانت شر تاني قصة شر تالت قصة عمل خير سيدنا موسى اتلخبط كان متوقع ان التالتة شر فبدل ما يسكت قام قايل قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا كان المفروض تطلب اجر على اللي انت عملته بدل ودول ما يستحقوش فرد عليه الخضر وقال آه قال لو شئت لاتخذت قال هذا فراق بيني وبينك لا خلاص مش هنكمل الرحلة أنا قلت لك انت قلت بعد التالتة مش هنكمل قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك آه هكمل لك النص التاني يا موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يا جماعة الثلاث قصص احنا بنشوف القدر لغاية اللقطة دي ليه يا رب الخضر بيمثل القدر بيقول لك انتوا بتشوفوها كده تعالى اكملها لك لاخرها عشان تعرف انها كانت خير مش الثلاث مواقف اتنين شر وواحد خير في غير محله مش انت شايفها كده اتنين شر والتالت خير في غير محله لمن لا يستحقه بنى لهم بيت وهم مش راضيين بخلاء والتانيين خرق لهم السفينة والولد مات ليه يا رب والتلات قصص في قلب حياتنا تعال نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نسمع الخضر كأن القدر بيتكلم بيقول لك ده أنتم مش راضيين على قضاء الله اسمع يا موسى من الخضر لتتعلم أن قدر الله كله خير الحكيم العليم الرحيم ارضوا عن قدر الله يا اخوانا واستعدوا كده بينك وبين نفسك في الفاصل وقول لنفسك يا ترى انا راضي ولا لا عشان ترجع بعد الفاصل تسمع الخضر وهو بيجاوبك على أسئلة الحياة وكأن ربنا بيقول لكم شوفوا قدري في الثلاثة دول قيس على بقية حياتك كلها كله خير في الآخر ها راضي عن قدر الله في حياتك تعال نسمع مع الخضر وهو بيحكي لسيدنا موسى تفسير الثلاث قصص أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها مش أغرقها أعمل فيها عيب وكان وراءهم هو وراهم ولا هم رايحين لقدامهم وراءهم بيراقب كل السفن اللي رايحة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كأن القدر عمل عيب صغير الخضر عمل عيب صغير في السفينة لينجيها من مصيبة أكبر تخيلوا تعالوا نكمل القصة لو ما كانش القدر تدخل لو ما كانش الخضر تدخل وعمل العيب ده لو وصلت السفينة للملك كان هيحصل ايه كان هتحصل مصيبة اكبر من العيب اللي هو عمله كان هيحصل هياخد السفينة ويفقدوا موجد رزقهم هو هم وعيالهم ويمكن واحد من البحارة كان يتهور ويقول له ده ظلم فياخده ويقتله ويسجنه ويتم عياله فكان القدر رحيم هتحصل لكم مشكلة أكبر ممكن تقيس القصة دي على حاجات كتيرة في حياتك فاكر المصيبة الفلانية زعلت قوي بس كانت حميات من مصيبة أكبر أو كان في مصيبة أكبر لولا المشكلة دي المشكلة اللي ممكن تكون تعباك في حياتك هي خير أنت مش واخد بالك منه خلي بالكم ممكن أطلب منك فكرة حلوة هات ورقة وقلم واكتب أكبر إنجازات حصلت في حياتك بلاش كل الانجازات اكبر ثلاث انجازات حصلت في حياتك او بلاش اكبر ثلاثه من الانجازات الكبيره في حياتك افتكر كده والله هتلاقي قبليهم ازمه حصلت او مصيبه كانت موجوده وانا عملت كده مع نفسي رجعت اكبر حاجات حصلت كان وراهم شيء صعب وبعديها جت كأن اللي حصل القدر بيقول لك الخضر بيقول لك المصيبة اللي بتحصل في حياتك كان قد يكون وراها خير وانت مش عارفه لولا ان يوسف عليه السلام ألقي في البئر ما كانتش مصر نجت من المجاعة لولا ان سيدنا اسماعيل ترك في الصحراء وفضل يبكي ما كانش طلع ماء زمزم اللي بنشرب منه لغايه النهارده لولا ان سيدنا اسماعيل كان هيتذبح وسيدنا ابراهيم قلبه بيوجعه كان لازم حادثه كبيره تهز البشريه عشان نفضل نذبح في عيد الاضحى وياكل ملايين الفقراء ليوم القيامه لولا حروب الرده اللي احنا زعلنا وكنا بنقول ليه بس ما كناش نحب ان بعد وفاه النبي تحصل حروب رده وارتداد لولا دي ما كانش المسلمين اتدربوا علشان يقدروا يفتحوا فارس والروم ويقووا ويواجهوا إمبراطوري- امبراطوريات كبيره بعد ما يكونوا خدوا تدريب سهل مع المرتدين في الج... محدش يعرف المصيبة الصغيرة دي حمت من مصيبة كبيرة أو أهلت لخير كبير ها ترضى بقى كل ما تجيلك مصيبة تقول راضي يا رب ممكن كان يبقى وراها إيه الرضا يا إخوانا الرضا اتعلموا على فكرة تستريح قوي وتعيش سعيد ومش محتاج تاخد مهدئات ولا حبوب منومة ولا حاجة أنا راضي هيحصل فيك إيه لو كل ما تحصل مصيبة أكيد وراها خير أصل ربنا رحيم تخيل لو عشت بالمنطق ده حاول تتخيل كده والله تعيش سعيد والدنيا تتقلب من حواليك وانت تقول لعله خير أكيد وراها خير شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمك الرضا يقول لك ايه من قال حين يصبح ويم- ويمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللي يقولها كل يوم الصبح وبالليل وجب على الله ان يرضيه في ذلك اليوم تخيل لازم يرضيك النهارده اوعى تنسى تقولها طب بص الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين من قال حين يسمع الاذان كل ما تسمع الاذان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له كأن الفكرة إيه؟ كأن الفكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك قول الرضا كتير، قول رضيت، قول رضيت، قولها قولها، اتعود إن أنت تقولها، سيدنا عمر الخطاب ماشي في الشارع ي- يقابل واحد يقول له كيف أصبحت؟ آه، أصبحت عامل إيه؟ يقول له آه، بخير كويس يا أمير المؤمنين، فيعيد عليه نفس السؤال كيف أصبحت؟ يقول له بخير يا أمير المؤمنين، فيعيد عليه نفس السؤال، إيه يا سيدنا عمر؟ كيف أصبحت؟ فيقول له أصبحت ب... والحمد لله في رضا يا أمير المؤمنين فقال الحمد لله هذا ما أردت أنا كنت عايز أسمع الكلمتين دول هذا ما أردت الرضا راضي راضي عن ربنا عارفين الرضا يعني إيه يا جماعة الرضا ألا تتهمه في قضاء قضاه اوعى تتهم ربنا يقضي لك قضاء هو خير ليك في الآخر ولا ترضى دي الحادثة الأولانية الحادثة الثانية قتل الغلام أصعب مصيبة في الدنيا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين أبوه وأمه كانوا مؤمنين بس هو كان فاجر لا ده ما كانش فاجر ده لسه لم يبلغ الحلم طب ايه الموضوع ليه القدر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ده لو كان كبر ما كانش هيبقى ولد عادي كان هيكون طاغية خلي بالكم القرآن حط طاغية قبل كافر لأنه كفر على نفسه لكن طاغية ده كان ح- كلمة طاغية في القرآن ما بتجيش كتير غير على الطغاة واحد زي هتلر واحد زي طغاة يعني يعني كلمة طاغية ما تتقالش غير على على الأشياء الشديدة فرعون إنه طغى فاهم استخدام الكلمة الولد ده لو كان كبر كان هيطلع طاغية وهيطلع كافر فمن رحمة ربنا بأبوه وأمه إن الولد ده يموت ويموت قبل ما يكبر لأن كان هيبهدلهم وهيأذيهم وهيأذي المجتمع فمن رحمة ربنا بيهم وبالمجتمع إن هو يموت صغير طب وهم أبوه وأمه ده هم يمكن بصبرهم دون هيتكتب لهم منزلة في الجنة لو كانوا عاشوا لا يمكن كانوا هياخدوها هتقول لي طب وهو ذنبه ايه ان هو مات وهو طفل يا عم ده لو كان كبر كان هيخش النار ده هو لما مات في السن دون اكيد من اهل الجنه فيتغفر لابوه وامه بصبرهم على موته ويتغفر له هو لانه لسه ما عملش اي حاجه سبق في علم الله ان هو لو كبر هيبقى طاغيه هتقولي طب خلقوا ليه من الاول ما كان ما يخلقوش اصلا خلقوا من الاول يمكن لحكمه لو انت مش عارفينها او يمكن لحكمه زي ايه يمكن لحكمه ابوه وامه لهم منزله منزلة في الجنة كبيرة لا يمكن كانوا هينولوها لولا ان هو مات او علشان يموت فبقية الشباب والفتيان اللي في سنه يتعظوا ويعرفوا ان الموت قريب من الشباب فهي مش بس للكبار فيفوقوا ويتقوا ربنا او يمكن مات وهو في السن الصغير ده 100 حكمة او ما يمكن مات وهو في السن الصغير ده عشان ابوه ويفضلوا يفتكروه ويدعوا له فيتكتب في منزله وهو اللي يقف على باب الجنه يدخل ابوه وامه فبقت في الاخر كلها رحمه واخد بالك يعني موته قبل ان يبلغ الحلم رحمه انه اتخلق اصلا عشان غيره يفوق ان الشباب كمان ممكن يموتوا مش الكبار بس وموته كان رحمه لابوه وامه عشان ما يرهقهمش طغيانا وكفرا وموته رحمه لان ربنا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من هيخلفوا واحد تاني زكاة وأقرب رحمة هيبقى رحيم بيهم وودود بيهم هيعوضهم رحمة بواحد تاني وهيرحمهم من ظلمه لو كان كبر وهيجزيهم الجنة بصبرهم وهيجزيه الجنة لأنه لسه ما عملش حاجة ولو كان كبر كان دخل النار وهيرحم المجتمع لأنه ما كبرش إيه ده طلعت كلها رحمة يا يا أمهات يا اللي بتفقدوا أولادكم أحيانا يموت ابنك وتقولي ليه يا رب أصعب أنا عارف أصعب حاجة في الدنيا لكن صدقيني مات وعنده 18 سنة مات وعنده 16 سنة مات في حادثة عربية أو أو أو أو الولد ده لو كان عاش وكبر ومات وهو كبير يمكن ما كانش هيعمل حسنات او ما حدش هيفتكره بعد ما يموت يعمل له حسنات لان عادي مات كبير لكن لانه مات وهو صغير امه هتبدا تبعت له حج وعمره وصدقه ودعاء يبلغ بها منزله ما كانش هيعمل الحسنات دي لو كان عاش وانت يا ام يا اللي فقدتي ابنك بصبرك وبالحسنات اللي عملتيها تبلغي منزله في الجنه تتجمعي في الجنه انت وابنك وعيلتكم وربنا يكتب لكم قصر في الجنه والله لو كنتوا عملتوا ايه ما كنتوا هتوصلوا للمنزله دي معلش اصبري اصبري اصبري وانتوا خلي بالكم يا شباب الولد دون مات لان ربنا كان يعلم ان هو هيرهق ابوه وامه طغيانا وكفرا مات علشان أبوه وأمه رحمة بأبوه وأمه خلي بالكم يا شباب القصة فيها معنى خطير خلي بالك يحسن تكون هتطغى على أبوك وأمك فربنا يزيلك من الدنيا رحمة بيهم إلا عقوق الوالدين والله يا شباب أحيانا دمعة أم تكون أشد عند ربنا من ذنوب سنة أحيانا وجع حلقان في قلب أب من طريقة كلامك معاه وهو أبوك تكون أشد عند ربنا من ذنوب ومن كبائر ومن جبال من السيئات حرقة قلب أبوك قد تكون أشد اوعى إيه شباب مات الولد مات الولد عشان خاطر أبوه وأمه خلي بالك من القصة القصة الثالثة والأخيرة تأخر الأرزاق وأما الجدار طب ليه بنى الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ده ولدين أبوهم مات لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما تحت الجدار ده فيه كنز وكان أبوهما صالحا الأب كان عارف إن القرية دي كلها بخلاء والولدين صغار لو س... لو خدوا الكنز بدري هيتاخد منهم لا يتأخر شوية إزاي؟ دفن الأب الكنز تحت الجدار الخضر وهو معدي بص القدر الخضر وهو معدي لقى الجدار خلاص هيقع لو وقع والولدين لسه صغيرين هيتاخد منهم لا خليه يتأخر عشرين سنة أم باني الجدار لبناه علشان ما يطلعش الكنز دلوقتي خليهم يتيمين فقيرين أصل لو اتاخد منهم هيبقوا فقراء لغاية ما يكبروا وهم صغيرين لأن دول هياخدوا رزقهم البخلاء دول خلي الكنز ومعلش يقعدوا عشرين سنة مش لاقيين إن هم فلوس كويسة لغاية ما يكبروا ويشتد عودهم هيلاقوا الكنز لأن الجدار ساعتها هيقع ويطلع الكنز يا بنتي ويا اختي يا اللي اتاخر جوازك محدش عارف ربنا شايل لك خير قد ايه يا فلان يا اللي مستني الشغله الفلانيه وعماله تتاخر وتقول رزقي ورزق عيالي عمال يتاخر قد يكون شايل لك خير كبير اوعى تفهم من كلامي ان اقعد بقى وحط ايدك على خدك لا اتحرك واسعى واشتغل فاكر التوكل على الله في قيمة قلناها قبل كده اعمل اللي عليك مولد موسى لكن في نفس الوقت ارضى لو قدر ربنا كده بعد اللي عملت اللي عليك راضي يا رب شفت الثلاث قصص خلي بالك الولدين دول كانوا بيقولوا ليه يا رب يعني أبونا يموت ومش لاقيين ناكل أتاوي القدر كله خير ليهم ها يا جماعة وصلت بقى في القصة لفين هتقرا سورة الكهف بعين جديدة ممكن بعد ما نقفل القصة دي النهاردة تعيد قراءة سورة الكهف وتقرا كده وتقول اه ثلاث قصص ك- طب اشمعنى ثلاث قصص كأن ربنا بيقول لك فهمت الأمثلة الثلاثة قيس بقى على كده كل حياتك كل حياتك تقيسها على الثلاث قصص دول ها مين اللي متأخر رزقه قيس على القصة الثالثة ها مين اللي فقد الأحباب في حياته قيس على القصة الثانية ها مين اللي رزقه كان ماشي واو حصلت حادثة ضيعت الرزق دون قيس على القصة الأولى قيسوا يا بشر سبحان رب العالمين اللي بيتودد إلى عباده فيبعت لهم قصة شخص يمثل القدر عشان يقول لهم بقى أنتم مش راضيين طب تعالوا نشوفها لآخرها شفتوا اخرها خير ازاي الثلاث قصص خير سيدنا موسى اتعلم من الخضر درس كبير قوي الرضا عن قضاء الله ان ركن من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره هترضى يا اخوانا ها، هتستريح وترجع ظهرك كده وتنام على السرير وتقول يا عم كل اللي يجي خير راضي يا رب راضي ومستريح راضي لان انت رب العالمين يا ناس يا تعبانين يا اللي عندكم مشاكل بسبب ان ليه حصل لي كده اوعى تتهم ربنا اوعى تعيش تحت سمائه وعلى ارضه وتتهمه في قدره اوعى ده كله خير العليم الحكيم الرحيم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك كل اللي يجي من عندك خير رب مفيش شر ابدا ما ينفعش ما ينفعش اوعى عقيده يا اخوانا لا يصدر عن الله الشر ابدا اوعى اوعى اوعى لو صدقت بالعقيده دي هترضى خلاص تيجوا النهارده نردد كده مع بعض رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا رب رضنا بقضائك يا رب أرح بلنا رضنا بقضائك أسأل الله تبارك وتعالى أن الحلقة دي تكون بلسم كده للناس اللي عندها مشاكل في حياتها بلسم يرجع الناس لحب ربنا والرضا قيمة النهاردة الرضا عن قضاء الله أشكركم ونكمل بكرة مع سيدنا موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته